اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مكفور ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا اللهم أطعمت وسقيت وأغنيت وأقنيت وهديت وهديت واجتبيت وهديت وأحييت فلك الحمد على ما قضيت اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ثم أما بعد إخواني في الله أخواتي في الله وصلنا من المراحل اللي فاتت إن لحد إمتى لحد إمتى هتفضلي مهددة بالمعاصي وكل معصية عملتيها لحد إمتى هيفضل نزيف الخسائر بسبب المعاصي اللي أنت بتعملها لحد إمتى واحد بعد ما اتكلمنا عن لحد إمتى هنفضل مهددين ممكن يقول طب أنا عايز أتوب أتوب إزاي عايز تتوب أيوة عايز أتوب لازم الأول تعترف كل واحد عايز يتوب لازم الأول يعترف كل واحدة عايزة تتوب لازم الأول تعترف الت- الاعتراف هو روح التوبة توبة بدون اعتراف زي جسم بدون روح يعني ايه اعترف انت عارفة يعني ايه اعترفت بذنبي كلمة كبيرة قوي يا جماعة النهاردة هنعيش مع معنى بس اعترفت بذنبي هنعيش يعني ايه اعترف لربنا هنعيش يعني ايه هسجد سجدة هعترف لله فيها باللي انا عملته انتوا عارفين يا جماعة لما يصحوا بالن- بالنهار فجأة يلاقوا واحد رايح يرمي كيس قمامة في اي مقلب قمامة ولا حاجة يلاقي كيس فيه جثة يكتشف ان فيه جثة يفتحوا الكيس يلاقوا واحدة مقتولة ومتمثل بجثتها ومتقطع جسمها ومحطوط كل حتة في كيس قمامة والمجتمع كله يتقلب وتبقى قضية رأي عام والبوليس والشرطة والامن العام كله يتقلب قضية رأي عام ولازم يتعرف مين المجرم ومين القاتل مين اللي عمل الجريمة البشعة ديت تخيل اسبوع شهر اتنين البوليس بيدور بكل قوته ما حدش عارف يستدل مفيش اي اثر مفيش اي دليل على مين اللي اجرم الجريمة دي بدأ الرأي العام يحبط وبدأ الناس كلها تيأس وبدأ الكل يقول لا يمكن حد هيكتشف مين المجرم اللي عمل الفعل النكراء ده ايه وفي يوم من الايام يدخل واحد اسم الشرطة من غير ما حد يقتضي ولا حاجة انا عايز اقابل الضابط عايزه ليه انا عايز اعترف تعترف بايه اعترف ان انا اللي قتلت فلانة اللي لقوها في اليوم الفلاني تعترف ازاي ده ما حدش استدل عليك ولا حد كان شاكك فيك ولا حد كان متهمك بس انا مش قادر انا ضميري قتلني انا قتلتها مرة وبتقتل كل يوم الف مرة اي عقوبة هتعرض ليها ارحم من عذاب الضمير اللي انا فيه انا هعترف هتعترف يعني إيه؟ هقول كل حاجة هقول انا جبت السكينة ازاي وهقول انا راقبت الضحية ازاي وهقول انا دخلت ازاي وهقول قتلتها ازاي وهقول اتخلصت من الجثة ازاي وهقول خبيت السكينة فين انت عارف الكلام اللي انت بتقوله يوديك فين اي حاجة اتعرض لها الا عذاب ضمير اللي بيقتلني هو ده الاعتراف يا جماعة الاعتراف انك تحسي انك انت اجرمت في حق مولاكي انا يا رب اعمل كده معاك يا رب انا يا رب اتعدى حدودك يا رب انا يا رب بعد كل نعمك بعد كل الائك بعد كل حنانك بعد كل عطائك انا يا رب بعد كل كرمك ده اعمل كده يا رب انتهك حرمتك كده يا رب يا رب انا بموت كل يوم الف مره انا بعترف لك يا رب بعترف لك انك تقف من ايديه تقف من ايديه تقول له بعترف لك ان انا ايه ما قصرت بعترف لك ان انا ياما اذنبت بعترف لك ان انا انسان وحش الصوره اللي انا كنت واخدها عن نفسي كنت مخدوع فيها بعترف لك ان انا مجرم ان انا مذنب بعترف لك يا رب ان انا ما كانش ليا اي عذر في اي ذنب عملته بعترف لك يا رب ان انا ما استاهلش اي نعمه انت بتديها لي ده كرم منك بعترف لك ان انا يا رب استاهل اي عقوبه على اللي انا عملته اي حاجه بتحصل لي اكتر منها استاهلها بعترف لك ان انا فقير معدم تحت خط الفقر بعترف لك اني عاجز بعترف لك اني من غيرك ولا حاجه بعترف لك اني لازم اتغير بعترف لك يا رب ان انا كل حاجه في حياتي كانت غلط ولازم كل حاجه في حياتي تبقى صح بعترف لك يا رب بنعمك بعترف لك يا رب ان انا معاملتي ليك معامله لو حد كان عاملها لي كنت قتلته كنت عملت فيه حاجه انا بعترف لك يا رب يا جماعه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ما تنزل براءه السيده عائشه في حادثه الافك دخل عليها قال لها يا عائشه ان كنت الممت بذنب ان كنت الممت بذنب فاستغفر الله فان العبد اذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه الرسول عليه الصلاه والسلام قال لا لازم الاول اعتراف لازم الاول اذا اعترف ثم تاب توبه من غير اعتراف ما تنفعش جسم بغير روح يا جماعه الحلقه بتاعت الليله دي حلقه مفصليه في السلسله كلها حلقه مفصليه لان مش حدش هيقدر يدخل طريق التوبه الا لو اعترف وعرف يعني ايه اعتراف وعرف ايه الكلمه اللي كان النبي عليه الصلاه والسلام بيقولها لربنا في افتتاح الصلاه ظلمت نفسي واعترفت بذنبي على قد ما هتعيشي معنا اعترفت بذنبي على قد ما تعرفي يعني ايه توبه وعلى قد ما تفهم ايه المطلوب منك في التوبه اعترف بايه اعترف بايه اعترف اعترف انك وحش اعترف ان انا وحش ازاي انا لو جبت اي واحد من الشارع وسالته انت رايك في نفسك ايه اي حد يا جماعه ده كلنا يا جماعه هيقول انا انا عملت ذنوب بس انا عملت حاجات كتير كويسه وقلبي ابيض والله عمري ما ما- ما حسدت ولا حقدت ولا تمنيت الشر لحد يا ريت ربنا يعاملني على قد نيتي انا ما ظلمتش حد ولا اذيت حد يعني وربنا يغفر ويرحم و- انت مخدوع في نفسك انت مخدوع الصوره اللي انت واخدها عن نفسك دي صوره وهميه صوره مش حقيقيه انت مش كده انت لازم تعترف انك مش كده انت اوحش من كده بكتير انت ياما ظلمت ناس وياما اذيت ناس وياما اختبت ناس وياما في قلبك حسد لناس وغيره من ناس وحقد على ناس انت ياما عملت ربنا اسوأ معامله ممكن عبد يعملها لسيده انت لو ربنا عاملك على قد نيتك مش هتاخد يعني ما تتوقعش اللي انت متوقعه يا ريت ربنا يعاملني على قد نيتي انت نيتك فيها حاجات كتير ممكن هتتصدم لو انت نفسك عرفتها لازم تعترف انك وحشه لازم المراه اللي جت لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت بتقول له ايه بتقول له طهرني طهرني يا رسول الله يعني ايه انا يا رسول الله ما عدتش الانسان الطاهره بتاعت زمان انا ما عدتش الانسان البريئه بتاعت زمان انا جايه معترفه انا جايه معترفه ان انا ما عدتش انسانه كويسه انا جايه معترفه ان انا من جوايا ما عادش كويس انا جايه معترفه ربنا قبل توبتها لانها جت معترفه لما تشوف بنت مقطعه الدنيا تكلم امها تقول لك ده كتكوته كتكوته يا عم الشيخ اعترفي انك مش كتكوته ولا حاجه اعترفي وقولي لوالدتك يا امي خلاص زمن الكتاكيت راح وانتهى الوقت زمن الشياطين يا امي اعترف انك انت فكرت في معاصي ما جاتش في دماغ ابليس نفسه اعترف انك انت عملت معاصي ابليس ما فكرش في يوم ان المعاصي دي ممكن ربنا يعصى بيها اعترف الاب اللي اجرم في حق اولاده اعترف انك اجرمت في حقهم انا ربيتهم احسن تربيه لا انت اكلتهم احسن اكل ال Magnum وال combo وال- وال spice انما انت انت لا انت ما ربيتهمش التربيه اللي انت فاكرها اعترف يا جماعه لازم نعترف بذنوبنا والا مش هنقدر نصلح اي حاجه لو اعترفنا صح وشخصنا صح انما اللي مش عايز يعترف ده بنت مره واحده كانت متجوزه وكانت بعت مشكلتها يعني ل- في جهه ما بتقول انا انا اتجوزت وحصل مشاكل بيني وبين جوزي وبعد كده يعني اقامت علاقه مع شخص ما ووقعت في الزنا فبعت في نهايه المشكله قالت كلمه حرقت لي دمي بتقول اعمل ايه في البقعه المتسخه في الثوب الابيض كنت بقعه بتتكلم على الزنا انه بقعه متسخه في ثوب ابيض مش ان الثوب كله تنجس مش ان الثوب كله عايز يتغير بتقول لك هو دي مش عايزه تعترف مش عايزه تعترف بالجريمه اللي عملتها ضميرها مش تعبها مش حاسه انها اجرمت اصلا واحد تاني يقول لك انا كده كويس انا شاب محترم انا بعمل اه و و ولكن انا بصلي وبصوم و... انا انسان محترم وانسان كويس مش عايز يعترف مش عايز يعترف واحد ثالث يقول لك الاختلاط حرام ليه واحده تقول لك هو التبرج هو هو ان انا اكلم اولاد حرام ليه واحد يقول لك هو انا ده مش عايز يعترف ده بيجادل مره من المرات كنت في مكان من الاماكن بتدبر في يعني اماكن من الاماكن الخلويه عباده من ضمن العبادات يا اخواني فواحد جالي قال لي انا اقمت علاقه مع بنت لمده سنه وكنت متجوزها عرفي زنا يعني وشربنا مخدرات و... و... وانا عايز الوقت اسيبها ومش عارف بقى اخلص ازاي من العلاقه ديت قلت له يا ابني انت انت عارف لو ربنا عاقبك بذنب واحد من اللي انت عملتهم دول لو ذنب واحد من اللي انت عملته جه في تجارتك ولا في صحتك ولا في رزقك هتعمل ايه قال لي ايه ده انت بتخوفني ليه انا مش جاي لك عشان تخوفني وعشان تحبطني قلت سبحان الله مش عايز يعترف هو مش حاسس هو عمل ايه اصلا هيعترف ازاي بس خدوا بالكم يا جماعه اللي ما اعترفش في الدنيا هيعترف هيعترف بس هيعترف وقت ما يكون بعد ايه وقت ما تكون انتهت هيعترف لما يكون خلاص الاعتراف ما عادش له اي قيمه هيعترف بعد فوات الاوان هيعترف في مواقف يقف لها شعر الراس ويرتجف ليها القلب هيعترف هيعترف عند الموت في واحد من اول ما يجي ملك الموت هيقول رب ارجعون لعلي اعمل صالحا انا معترف ان انا كنت وحش رجعني يا رب عشان ابقى انسان كويس ده اعترف من بدري واحد تاني مش هيعترف غير لما يشوف الجنه والناس اللي داخله على الجنه ان تقول نفس يا حسرة يا حسرة على ما فرطت ما فرطت ما للتفخيم أنا يا ما فرطت يا رب أنا أمري كان كله منفرط يا رب ضايع يا رب يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين كان زماني مع اللي داخلين الجنة دول كان زماني بتنعم بالنعيم ده اعترف لما شاف الجنة اعترف لما شاف نعيمها واحد ثالث مش هيعترف غير لما يشوف اللي عصى ربنا معاهم يوم القيامة شوف ربنا بيقول لك ايه عن يوم القيامة ويوم نحشرهم جميعا يبقوا جنب بعض الكابلات مع بعض والانتمات مع بعض وال groups مع بعض والشلل وكل group على الفيسبوك كانت بتعصي ربنا معصية واحدة واجتمعت على معصية مع بعض وكل وكل تخيل الموقف الرهيب دوت ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا اللي اشرك مع ربنا واحدة ولا علاقة محرمة ثم نقول للذين اشركوا مكانكم انتم وشركاؤكم مكانكم يعني ايه لما البوليس يكبس فجأة على خناقة في قهوة بيتخانقوا مع بعض يا جماعة من القيامة يقول مكانك انت وهو كل واحد مكانه مكانكم انتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم فضلنا الاشتباك وقال شركاؤهم ما كنتم ايانا تعبدون احنا ما كناش نعرف عنكم حاجة ولا لنا دعوة بيكم فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم ان كنا عن عبادتكم لغافلين اسمع هنالك تبلو كل نفس ما اسلفت تبلو يعني تكشف كل واحد يكتشف حقيقة اللي عصى ربنا عشانها حقيقة اللي عصت ربنا عشانه حقيقة الصحبة السوء حقيقة الدنيا حقيقة السراب اللي كان بيجري وراه هناك هنالك تبلو اكتشاف يا جماعة كل حاجة هتكتشف كل واحد هيفضح كل اللي كانوا معاه هيعترف على كل اللي كانوا معاه الاب هيعترف على بنته كانت بتقف قدام المراية يا رب كانت بتحط كل انواع المكياج يا رب الاب هيعترف على ابنه كنت بدخل بالليل قاعد قدام موقع النت يا رب الام هتعترف على بنتها مواقف رهيبة ينخلع ليها القلب ويشيب ليها شعر الرأس الام هتعترف على بنتها كانت بتشغل قنوات فاسده طول الليل يا رب اعتراف كله بيعترف على بعضه يا جماعه ال couples اللي حبوا بعض وقطعوا سكك الجامعه كلها في مسيره الحب المحتدمه يعترفوا على بعض بكلمه كلمه كل واحد قالها للتاني بهديه هديه كل واحد جابها للتاني الانتمات كل واحد وصاحبه اللي كان عارف كل حاجة عنه هيعترف عليه بكل حاجة بكل حاجة الشلل كل واحد هيعترف على الباقي بكل حاجة اعترافات يا جماعة لان الروابط العاطفية بتتمزق مش ربنا بيقول يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه اولاده ضنايا ابني وبنتي ارميهم في جهنم بس انا انجو وصاحبته مراته واخيه وفصيلته التي تؤويه ما عادش في مشاعر المشاعر اتمزقت كله بيعترف على بعضه كله بيفضح بعضه كله بيهتك ستر بعضه كله بيشهد على بعضه في اعتراف تاني بقى اعتراف ساعه تنفيذ الاحكام ساعه الالقاء في جهنم كلما القي فيها فوج سالهم خزنتها والحكم بيتنفذ الم ياتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء اسمعوا يا جماعة اعترافتهم على نفسهم إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كناش بنرضى نسمع كنا بنهرب من اللي بيرضى من اللي بينصحنا كنا لو قلبنا على القنوات لقينا القناة دينية نقلب بسرعة على القناة اللي بعدها كنا لو قلبنا عايزين حاجة على الاف ام ولا قناة أغاني وجات إذاعة القرآن نقلب بسرعة على الإذاعة اللي بعدها وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير اسمع فاعترفوا فاعترفوا بذنبهم بس بعد ايه اعترفوا بذنب ذنب اعترفوا بجريمة جريمة اعترفوا بكل حاجة اعترفوا بكل شيء ولكن فسحقا لأصحاب السعير الاعتراف ما خففش الحكم ولا حاجة في اعترافات جوه جهنم يا جماعة في زنازين جهنم لما يقولوا قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا خلاص يا رب اعترفنا بكل اللي عملناه فهل إلى خروج من سبيل ما عادش ينفع بعد ايه انتهت في اعترافات لبعض بيعترفوا لبعض زي المساجين لما يدخلوا في سجن كل واحد يقول للتاني ايه اللي جابه هنا وايه السبب في انه اتحكم عليه الحكم ده ما سلككم في سقر بيكلموا بعض قالوا لم نكن من المصلين اعتراف تفصيلي بكل حاجة ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى اتانا اليقين اعتراف تفصيلي بيحكوا لهم القصة من اولها من اول ما بدأ باستهتار بفرض فرضين بعد كده قطعوا الصلاة بعد كده قلوبهم اسودت ناحية البشر بعد كده لما سمعوا شبهات على الدين قعدوا وسمعوا بعد كده بقوا علمانيين وبقوا مرتدين وبقوا منافقين وبقوا بيحاربوا الدين والإسلام وبقوا ملحدين وبقوا بقوا والعياذ بالله اعترافات ولكن أشد الاعترافات اعترافات قاع جهنم بقى اعترافات في قاع جهنم تخيلوا وهم يصطرخون فيها يصطرخون مش يصرخون يصطرخون سمع صوت الصرخة اللي جاية من كل ذرة من أجسادهم سمع صوت صرخة الندم اللي جاية من كل جزء من قلوبهم وهم يصطرخون بيجأروا بالصراخ الصراخ نفسه يعني لفظ الصراخ ما عادش بيعبر عن اللي هم بيعملوه وهم يصطرخون فيها ربنا اخرجنا نعمل صالحا اسمع غير الذي كنا نعمل احنا اعترفنا ان احنا كنا فاسدين اعترفنا ان احنا كنا بنجائر وخلاص يا رب إنما احنا كان كل حياتنا غلط كل حاجة غلط غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير في اعترافات ساعة العرض على الله بس اللي هيعترف هنا مش انت جوارحك الواحد يسكت ويختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم الجوارح هي اللي تعترف على صاحبها مشاهد مهولة ينخلع عليها القلب وكلها بعد ايه بعد ما انتهت خلاص بعد ما الفرصة راحت خلاص اعترف اعترف ان الوقت اعترف انك وحش اعترف ان الصورة اللي انت واخدها عن نفسك صورة وهمية مخدوع فيها انت مش الانسان اللي لو ربنا اداله على قد نيته هيديله هيديله انت مش الكويسة اللي ما فيش في قلبك حاجة تجاه حد انت مش اللي ما ظلمتش انتوا مش كده يا جماعة احنا مش كده لازم نعترف ان احنا مش كده لازم نعترف انها مش بقعة متسخة في الثوب الابيض لا ده الثوب كله وحش الاعتراف التاني اعترف انك مذنب اعترف انك مجرم يعني ايه مجرم يا جماعه اللي بيتقبض عليهم ويتحطوا في السجون دول مجرمين دول اتقبض عليهم في الدنيا احنا عملنا جرائم هيتقبض علينا بسببها في الاخره لو ما تبناش الى الله شفت رسول الله صلى الله عليه وسلم هو بيقول اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسررت اعتراف تفصيلي رغم أنه المعصوم عليه الصلاة والسلام ويقول ظلمت نفسي واعترفت بذنبي بتعترف بإيه يا حبيب الله عليه الصلاة والسلام يا جماعة قضية الاعتراف الآية الخطيرة وآخرون اعترفوا بذنوبهم غلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم لو اعترفوا ربنا هيتوب يعني ايه اعتراف يا جماعة أنا عايز نقف قدام كلمة اعتراف الاعتراف ده في الدنيا بيبقى له ثلاث معاني في أي محكمة المجرم اعترف يعني حق يعني ثلاث معاني أول حاجة إنك بتعترف على نفسك إنك بتعترف على نفسك أو على أحب حبيب ليك بتعترف اعتراف إن شاف كل حاجة عشان كده يقول لك الاعتراف سيد الأدلة تاني حاجة انك بتعترف بجريمة الاعتراف ده لا يمكن ان انا مثلا رميت ورقة على الارض لا ده الاعتراف ده بجريمة حاجة كبيرة حاجة اجرام وإلا ما ينفعش حاجة صغيرة تتسمى اعتراف تالت حاجة ان الاعتراف ده لازم يكون تفصيلي لما مجرم يجي يعترف يقول ايه انا هقول كل حاجة انا هقول كل حاجة اعتراف تفصيلي انت كده انت مشاعرك في التوبة كده انت حاسس انك انت عملت جريمة جريمة انا ازاي اعمل كده في حقك يا رب انت حاسه انت حاسه انت مستعديه تقولي كل حاجه انت مستعديه تعترفي لربنا بكل حاجه ما تكبريش ما تنكريش ما تجاريش ما تناقشيش اعترفي بكل حاجه عملتيها سجده في الثلث الاخير من الليل وتقولي له انا هعترف لك يا رب انا اعترف لك بكل اللي في قلبي انا اعترف لك بكل ذنوبي انا بعترف ان انا اثمت واجرمت في كذا وكذا وكذا اعتراف يا جماعه مين فينا ممكن يعترف على نفسه لوجه الله يعني ايه اعتراف هو امتى المجرم بيعترف المجرم يا جماعه بيعترف لما يكون يحصل حاجه من ثلاثه حاجه من ثلاثه ركزوا معايا المجرم بيعترف لما يكتشف انه كل حاجه معروفه وكل حاجه مكشوفه ويواجهوه بالادله ويواجهوه بالشهود ساعتها ينهار انهار يقع ويقول انا هقول كل حاجة خلاص انهار انهيار انهيار لما يتعرف ان كل حاجة كانت معروفة وكل حاجة كانت متراقبة ينهار ما يقدرش المرة الحاجة التانية اللي تخلي الواحد يعترف انه يحس انه هيودي نفسه في داهية وانه خلاص هيضيع وانه ما يقدرش يتحمل عقوبة الجرائم اللي عملها فيقول انا هعترف هتعترف ليه انا هعترف عشان اخفف العقوبة عن نفسي لان ما اقدرش استحمل عقوبة اللي انا عملته ده كله ابدا ابدا انا ما اقدرش استحمل عقوبة عقوبة المصايب اللي عملتها فيقولوا له اعترف واحنا نخفف الحكم الحاجة الثالثة يا جماعة اللي تخلي الواحد يعترف ضميره ان ضميره يقتله ان يقول انا مش قادر احتمل انا مش قادر استحمل ان البريء ده هو اللي يتعدم وانا لا اللي اجرمت انا مش قادر احتمل ان انا اعمل الجريمه دي انا كنت كويس انا ضميري مش مستحمل ان انا اعيش بعد ما اجرمت الجريمه دي اموت ارحم لي اتسجن ارحم لي اتشنق ارحم لي ان انا مش قادر هو ده احساس التائب يا جماعه احساس الانهيار هو ده كلمه اعتراف النقطه دي اهم نقطه في الدرس كله النقطه دي هي النقطه اللي انا عايز كل واحد مننا يخرج بيها وكل واحده منكم تخرج بيها يعني ايه اعترفت بذنبي تحس بايه وانت بتقولي له اعترفت بذنبي تحس بالانهيار انك اكتشفت ان كل حاجه متراقبه ان كل حاجه تحت سمع وبصر الله ان كل حاجه الارض اللي عصيت ربنا شهدت عليكي وملاكين 24 ساعه معاكي شهدوا عليكي واليوم وعلى عملك شهيد شهد عليكي وجوارحك اللي عصيتي بيها ربنا شهدت عليكي وصحبه السوء اللي عصيتي ربنا معاها شهدت عليكي وان ربنا من فوق كل ده شهد عليكي وان كل واحد امرك بالمعروف ونهاك عن المنكر اللي انت وقعت فيه هيشهد يوم القيامه عليكي وان رسول الله صلى الله عليه وسلم هيشهد عليكي انك تحس بكل ده خلاص انا منهارة انهيار اعترفت يا رب اعترفت يا رب ان انا كل حاجه وحشه عملتها يا رب انا معترفه الاحساس التاني في التوبه انك انت تحس ان انت مرعوب انا يا رب ما اقدرش اواجه عقوبه اللي انا عملته انا ما اقدرش يا رب انا بعترف عشان ترفع عني الاثم انا بعترف عسى الله ان يتوب عليهم عسى الله ان يتوب انا بعترف عشان تتوب يا رب انك تحس انك مرعوب مرعوب ما اقدرش يا رب اتعاقب عقوبه اللي انا عملته ده ما اقدرش ما اقدرش يا رب انا بعترف لك عشان تغفر لي وترحمني الاحساس الثالث بعد الانهيار والرعب احساس الندم احساس الندم اللي بيقطع القلب انا يا رب ازاي اعمل كده يا رب في حقك انا يا رب ازاي اعمل كده معاك يا رب انا ازاي يا رب اخد نعمك واعصيك بيها انا ازاي يا رب ابقى انسان ند ابقى انسان ابقى انسان وحش للدرجه دي انا يا رب ما كنتش كده انا ازاي ضميري يجبني ان انا اعمل كده انتهك حرماتك اعصيك جهرا في ارضك ابرزك بمع... بالمعاصي بعد ما انعمت عليا واكرمتني أ... أ... أ... يصعد اليك مني المعاصي وانت اللي بتسترني انا مجرم يا رب انا مش قادر احتمل يبقى اذا هي ده الاعتراف الاحساس بالانهيار والاحساس بالرعب والاحساس بالندم هو ده الاعتراف يا جماعه هو ده واخرون اعترفوا بذنوب مش بذنب بذنوب كتير بذنوبهم خلطوا عملا صالحا واخر سيئا الخلط ده بيسموه في المحكمه خلط الانساب لما واحده تدخل ابن ابن زنا والعياذ بالله على النسب الحلال فيبقى التخليط اهو انت لما دخلت معصيه على حسنات الصحيفه انت خلطت زي ابن زنا دخل كده على اولاد حلال بالظبط انت خلطت عمل بشع خلطوا عملا صالحا واخر سيئا بس لما اعترفوا عسى الله ان يتوب عليهم زي الراجل اللي قال اي رب اذنبت ذنبا فاغفر لي ربنا قال افعل ما شئت فقد غفرت لك ليه لانك كل ما اذنبت اعترفت اذنبت اول مره قلت اذنبت ذنبا اذنبت تاني مره قلت اذنبت ذنبا اذنبت ثالث مرة قلت أذنبت ذنبا طول ما انت معترف انا هغفر لك طول ما انت بتعترف انا هعفو عنك الاعتراف يا جماعة يبقى اول حاجة اعترف انك وحش اعترف انك مش الصورة اللي واخدها على نفسك خالص خالص واجه نفسك بالحقيقة لازم يا جماعه نتصدم في نفسنا لازم يا جماعه ده دي النقطه المحوريه لان لو فهمت النقطه دي خلاص التوبه بقت معروف يعني ايه توبه التوبه يعني يا رب انا بعترف ان كل حاجه في حياتي كانت غلط شفت بلقيس لما اسلمت في سوره النمل قالت ايه قالت رب ايه ها اني ظلمت نفسي ها واسلمت مع سليمان يعني الاول اعترفت ان كل حاجه في حياتها كانت غلط وبعد كده قالت يا رب انا راجعه لك انا اسلمت ليك انا جايه لك يا رب اول نقطه في التوبه انك تعترف انك كنت غلط انك تعترف ان كل حاجة كانت غلط ليلك غلط نهارك غلط اهدافك طموحاتك وجهتك افعالك اخلاقك سلوكك شهواتك قلبك وان يا رب التوبة هغير كل ده عشانك انا يا رب هغير جلدي ولحمي عشانك انا يا رب هغير حياتي عشانك انا هغير اصحابي عشانك انا هغير بلدي عشانك انا هغير اهدافي عشانك انا هغير وجهتي وطموحاتي انا يا رب هغير قلبي هشيل قلبي ده من صدري عشان يجي قلب جديد عشانك يا رب عشانك يا رب هغير كل حاجة اعترف اعترف انك انت مجرم اعترف انك انت مذنب اعترف لازم يا جماعة الكلام ده قاسي او مش قاسي لازم يا اخواني المعنى اللي بقوله لكم ده ده روح التوبة توبة بدون اعتراف مش توبة اصلا جسم ميت بدون روح اعترف اعترف بايه اعترف انك عملت ربنا معاملة لو كان حد عاملها لك انت عارف المعاملة اللي انت عملتها لربنا ديت لو عملتها لرئيس دولة ينفيك من القارة اللي هو فيها لو عملتها ل- ل- لدكتور مادة يسقطك ويرفدك لو عملتها لصاحبك يقطعك ويخصمك لو عملتها لجوزك يت- يطلقك ولو عملتها لمراتك تخلعك لو عملتها لمدير الشغل يرفدك انت عملت ربنا زي انت استهنت بربنا والعياذ بالله استهنت بمقامه وقفت من ايديه في الصلاه سرحان في كل حاجه وتقف بين ايدين مدير الشغل مركز في كل كلمه انت استهنت بقدرته لما اتحطيت في ابتلاء جريت على الكل ونسيته وما وقفتش على بابه انت استهنت بالصله اللي بينك وبينه لو في بينك وبين محافظ صله لا يمكن تغلط في حقه حافظ على الصله دي يا ابني ده الصله دي زخرة حياتك ولو غلطت غلطه صغيره الف اعتذار انت غلطت في حق الله مليون مره انت اذنبت الف مره انت اذنبت مليون مره ومع ذلك ما خفتش على الصله اللي بينك وبين ربنا ليه ده اجرام في معامله ربنا يا جماعه اعترفي اعتراف الليله ليله واعترفت بذنبي الليله ليله واعترفت بخطيئتي اعترف اعترف ان كل ذنب عملته ما كانش ليك اي عذر فيه شفتوا كعب بن مالك لما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ايه قال له وال... لما تخلف عن غزوه تبوك قال له ايه شوف والله يا رسول الله ما كنت اقوى ولا ايسر مني قط حين تخلفت انا كان معايا فلوس كتير وكنت قادر ان اخرج اعترف اعترف اني ماليش عذر في الذنب ده اعترف انك مالكيش اي حجه في كل حاجه حرام عملتيها اعترف اني مالكش اي عذر انا يا رب المحقوق يا رب انت اللي ليك الحق عليا يا رب يا جماعه الكلام ده مهم قوي الكلام ده مهم قوي يا جماعه الكلام ده هيفجر معاني في قلوبنا واحنا بننجي ربنا مهم قوي الكلام ده مهم انك تعترف انا يا رب ما كانش ليا اي حجه في اي بصه بصيتها ولا كلمه قلتها ولا مشوار معصيه عملته ما كانش ليا اي عذر خلاص يا رب خلاص انا يا رب ما كانش ليا اي عذر اعترف اعترف انك تستاهل اي عقوبة بل اي عقوبة تنزل انت تستاهل اكتر من كده سيدنا يونس سيدنا يونس بيقول في بطن الحوت وبطن الليل وبطن البحر لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين انا اللي ظالم انا اللي استاهل انت سبحانك يا رب انت ما ظلمتنيش انا اللي استاهل تقول انا اللي استاهل يا رب اعترف انك انت اللي تستاهل اي ابتلاء حصل لك بذنوبك اعترفي انك ما تستحقيش اي نعمة بعد الذنوب اللي انت عملتيها امال ربنا بيكرمك ليه من كرمه هو انما انت ما تستحقيش ده سيدنا زكريا لما بشر بيحيى قال انا يكون لي غلام هو بيقول انا يعني إيه؟ هو بيستغرب ان ربنا يقدر لا يا جماعه هو بيقول انا استاهل ازاي انا ما استاهلش ده نبي نبي وبيقول انا ما استاهلش يا رب انا ما استاهلش المعجزه دي امال احنا نقول ايه اعترف بفقرك اعترف انك تحت خط الفقر مديله ايدك سيدنا موسى لما قومه عبدوا العجل رفع ايده وقعد يدعي ويدعي لحد ما ايده وقفت ووقعت بني اسرائيل مسكوا ايده وسندوها ورفعوها عشان يفضل مادد ايده ويفضل فقير اعترف انك فقير مديله ايدك اعترف انك ولا حاجه من غيره اعترف بعجزك اعترف انك انت ما تقدرش تعمل اي حاجه من غيره كعب بن مالك يا جماعه اللي خلاه يتخلف ايه كان كل يوم ينزل السوق ايام غزوه تبوك وما يشتريش السلاح ويرجع ويقول انا قادر على ذلك ان شئت لما احب اخرج مع النبي عليه الصلاه والسلام هحصل النبي هي دي المصيبه كنت زمان أص- اسمع بعض اصحابي اللي فرقتنا الطرق مشوا في طريق المعصيه والحمد لله ربنا يتوب علينا جميعا يا رب كان يقول لي ايه يقول لي انا هعصي ربنا عشان لما اعرف طريق الغلط كله لما اجي ابقى صح بقى ما حدش يضحك عليا وما اقعش ما رجعوش يا جماعه والعياذ بالله ما عرفوش يرجعوا كل السنين دي ما رجعوش هو بيقول انا قادر على الالتزام ان شئت بس عايز افهم الغلط الاول اعترف بعجزك اعترف اعترف ان انت لازم تتغير ابو بكر لما مشي في الشارع لقى حنظله بيبكي بيقول نافق حنظله ابو بكر لما سمع الشكوى بتاعته قال له ايه قال له اني لا اجد ما تجد اعترف ابو بكر اعترف انت مش عايزه تعترفي انت مش عايز تعترف اعترف اعترف بنعمه اعترف بنعمه دي اخر حاجه في الوقت بتاع الحلقة وإن كان الاعترافات كتير قوي يا جماعة الاعترافات كتير كتير قوي عايزك أنا عايزك تكتبي ورقة اعترافات ورقة اعترافات وتكتبي كل الاعترافات ده إيه كل الاعترافات اللي احنا قلناها ديت تعرف تعترف ربنا سبحانه وتعالى بيها الاعتراف بنعمه الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيقول لربنا أبوء لك بنعمتك علي أبوء أنا بعترف يا رب بنعمك يا جماعة أنت بتاخد مئة ألف نبضة قلب في اليوم بتاخد خمسة وعشرين ألف نفس في اليوم اتنين ونص مليون فلتر بيرشحوا دمك من أي سوء وأي أذى مئة مليار مئة مليون خلية في مخك بتخليك تفكر وقاعد سامع وشايف وبتتكلم وبتاكل وانت وانت بتتفرج 100 مليون خليه لو كل حاجه من دول ربنا قال لك عليها ربع جنيه ربع جنيه على كل فلتر من ال ونص مليون فلتر اللي في الكلى ربع جنيه على كل دقه من ال ألف دقه اللي في اليوم ربع جنيه على كل نفس من ال 25000 نفس اللي في اليوم ربع جنيه على كل مركز من مراكز المخ وخليه من 100 مليون خليه اللي في المخ هتدفعي ايه هتدفعي ايه مهما عصيته هو الودود الودود يا جماعه اللي كل شويه يبعت لعباده هدايا وعطاءات على طول بيودهم سبحان الله ويقول بعد كده في القرآن كأنهم حمر مستنفرة فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة حمر بتجري من أسد ربنا كأنه بيقول هو أنا مخوفكم ده أنا الودود بتجروا مني ليه هربانين من ديني ليه خايفين من الالتزام ليه خايفين من كنفي ليه تجري من تفروا من قسورة بتفروا من أسد ده انتوا مولاكم الودود لو 100 سنة عصتوه ورجعتوا هتلاقوا برضو الكريم الرحيم اللطيف الجواد سبحانه وتعالى ربنا يا جماعة ربنا اللي يتنزل كل ليلة يقول لك سبع كلمات كل ليلة هل من سائل فأعطيه هل من تائب فأتوب عليه هل من مستغفر فأغفر له هل ألا من يدعوني هل من مستشف فأشفيه من يسترزقني أرزقه هل من مستكشف للضر فأكشفه سبع كلمات بيقولهم لك ويتودد إليك بهم كل ليلة عملنا إيه يا جماعة عملنا إيه لو واحد لو واحد بيقلب في كيس قمامة لقى حاجة بتتحرك اتفرج بيبص لقى طفل رضيع مرمي خده انقذه عالجه اكله شربه علمه كبره جوزه وما اتخرج وبقى شهاده وكبير واشتغل وركب عربيه ماشي مره بالعربيه لقى الراجل اللي جابه من كيس الزباله في يوم من الايام واقف بيشاور له انه يقف له فوقف يتردد يقف ولا لا دي جريمه في حد ذاتها انت عارف ربنا جابك منين انت عارف انت كنت ايه انت عارف ربنا عمل لك ايه انت لسه متردد ابو طالب تردد ضاع مصيره محدش يتردد يا جماعه نعترف لله نعترف لله سبحانه وتعالى عشان كده ان شاء الله باذن الله التوصيه بتاعتنا الليله ان شاء الله نعترف بين ايدين ربنا في الثلث الاخير نقول له ظلمت نفسي واعترفت بذنبي تعترف في كل سجده سيد الاستغفار اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك انا بعترف ان انا عبد خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أنا, أنا عملت كل حاجة أبوء لك بنعمتك علي معترف بنعمك أبوء بذنبي معترف بذنوبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت معترف إنك الأمل الوحيد والباب الوحيد وإن منك طوق النجاة الوحيد سيد الاستغفار نعمة الاعتراف بين إيدين ربنا نعترف بذنوبنا نجدد ورقة الذنوب اللي قلناها امبارح ونعترف بين إيدين ربنا اللهم تب علينا لنتوب اللهم تب علينا ظلمنا أنفسنا واعترفنا بذنوبنا يا رب اعترفنا بذنوبنا فتب علينا يا رب اعترفنا بخطايانا وآثامنا اعترفنا بجرمنا وقبح اكتسابنا اعترفنا بفقرنا وعجزنا اعترفنا بفساد قلوبنا فتب علينا يا رب تب علينا يا رب تب علينا واقبلنا على ما كان منا وأعتق رقابنا من النار أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا